بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين احنا ابتدينا بموضوع إجابات غير معزية نكمل في نفس الخط هي منها على فكرة دراسة لسفر أيوب يعني اللي يرجع يقرأ أيوب بعد شوية هيحس انه ايه الطلاسم ابتدت تتفك شوية ما زلنا أصل خلي بالكم عشرين إصحاح على الأقل الحوارات شغالة بين الثلاث أصدقاء المتعبين وبين أيوب فأكتر من نص سفر أيوب بيدور في الحوار الصعب ده أيوب بيدافع عن نفسه ومتغاظ وهم عمالين يجاوبوا بس كل مرة الإجابة تستفزه وتتعبه مع أنه بيحبه ما يقصدوش يعني حاجة وحشة تعالوا نكمل هو السؤال كان إيه أفكركم سؤال مثلا لما لم أمت من الرحم عندما خرجت من البطن لو أنا عيشتي كلها عذاب طب ما كنت مت وخلصت لما لم أسلم الروح يعني يا ريتني مت بدري ولا إنيش أشوف ده كله أو بطريقة تانية أنا بوريكم بس إن السؤال فضل يتكرر طول السفر بس بأكتر من أسلوب خلي بالكم أيوب مكتوب شعر أساسا من هنا صعوبة اللغة لأنه مكتوب شعر يهودي أساس عشان كده هو محسوب أيوب من الأصفار الشعرية زي الأمثال والمزامير أجاب وأيوب وقال يا ليت كربي وزن ومصيبتي رفعت في الموازين جميعها لأنها الآن أثقل من رمل البحر من أجل ذلك لغى كلامي يعني أنا ببرطم لأني تعبان لأن سهام القدير فيا وحمتها شاربة يعني بتوجع قوي آه شاربة روحي أهوال الله مصطفى ضدي يعني كان وسط الكلام عمال يقول لهم أنا موجوع يا ناس أنا تعبان غصب عني الإجابة أخرى من الإجابات غير الشافية وغير المعزية إجابة إنك تقول لواحد طب كويس إنك ما كفرتش الحقيقة أو هو اللي يقول كده يقول لا تزال تعزيتي وابتهاجي في عذاب لا يشفق أني لم أجحد كلام القدوس يعني في واحد تلاقيه يعني تعبان بس يقول لك إيه أنا مش عاوز أتكلم عشان لو انا اتكلمت هلخبط انا كويس قوي ان انا لسه بقول في ربنا من كتر الوجع ما تجيش انت تقول له لا كويس على كده برضه دي مش احسن اجابه هنا بيقول انا بتعزى بقولة انا لغايه دلوقتي لم اجحد كلام القدوس يعني انا ما لغيتش ربنا مره تاني يقول علموني فانا اسكت فهموني في اي شيء ضللت عمالين بس تقولوا لي اصل وفصل طب انا قولوا لي ايه غلطي عشان اتعذب العذاب ده كله هل في لساني ظلم ام حنكي لا يميز فسادا يعني انتوا شايفيني بلخبط في الكلام انا ما بقولش غير ان انا تعبان وموجوع ومش فاهم ما بقولش اكتر من كده يعني انا ما غلطتش في ربنا هو فضل محافظ على الحته دي شويه وبعدين ابتدى يغلط في ربنا اجابه اخرى الاجابه دي بتغيظ ناس كتير ان يقول لك التجربة امتحان انا مرة شاب قال لي ايه ما تقوليش انه امتحان هو ربنا مش عارف مستوايا يعني لازم يدخلني في العذاب عشان يعرف مستوايا فكرة امتحان لمعرفة المستوى دي لا مش منطقية طبعا هو ايه ربنا غايب عنه من مستوى يعني مش هيعرف غير لما يحط في امتحان هي التجربة امتحان على فكرة بس مش لمعرفة المستوى الامتحان لرفع المستوى في فرق كبير قوي بين انك تعرف مستوى اللي قصادك بامتحان وبين انك تديله امتحان عشان ترفع مستواه انت مش هتعاقبه لو جاب نمره صغيره بس هو بيحل بيفهم انه ناقصه ايه فبيتقدم يعني الامتحانات عموما ما حدش بياخد درجه الدكتوراه غير لما يمتحن فالغرض مش انه يسقط الغرض انه ياخد الدرجه فاهمين الفكره فربنا في الامتحانات ملوش مش بيكتشف مستوانا ما هو عارف المهم ان الإجابة جت تقول إيه ما هو الإنسان حتى تعتبره وحتى تضع عليه قلبك وتتعهد كل صباح وكل لحظة تمتحنه يبقى برضو حتى لو هتستخدم كلمة امتحان للناس دي حاسب لا تكون بتقولها بطريقة توجعهم لأنه برضو هم فاهمين أن ربنا عارف اللي فيها مرة واحد قال لي التعبير ده هو بيمتحني ليه عاوز يثبت أن أنا فاشل عاوز يقول لي ما عندكش ايمان طب خلاص انا من الاول هقول له ما عنديش ايمان انا هقول له انا ايماني ضعيف ليه يحطني في امتحان صعب بقى إذا حاسبه من كلمة امتحان لأنها مش بتريح أو يتقال الامتحان أصعب مني وكثير من الناس المجربين يقفوا في حتة كده متشككين مش هو وعد لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون يقول لي لا أنا التجربة بتاعتي دي فوق طاقتي أنا بقول لك دي فوق طاقتي أقول له بس المسيح قال يعطي مع التجربة المنفس حتى تستطيع أن تحتمله مش مستحمل أنا مش محتمل فمليانة ألغاز موضوع التجارب والألام ده مليان ألغاز على فكرة بعد سنين بعد سنين بتطلع التجربة كانت مظبوطة وبالمقاس لكن في عز التجربة زي الطالب اللي جوه الامتحان يقول لك امتحان صعب قوي بس هو ده امتحان المستوى بتاعك احنا مش جايبين لك امتحان دكتوراه ده امتحان ستة ابتدائي وانت في ستة ابتدائي بس ده مش معناه انك هتحل كل الأسئلة صح يبقى امتحان خيبان ملوش لازمة فأي واحد يدخل امتحان يحسه صعب لكن هو على قد مستواه برضه ولما ينجح بعد بعد فترة يكتشف انه على قد ما الامتحان صعب على قد ما كان مناسب طبعا انا دايما احط اخر تعليق ده ايه تعليق الشكاكين طب انا ما حبيت ما قلتلوش امتحني ما سمحتلوش يمتحني مش عاوزه يمتحني انا اساسا ما كنتش عاوز اعيش عشان يدخلني في امتحانات احنا تاني بنقول لغة اليائس والشاكك بيبقى متغاظ من اللي بيحصل ومش قادر يقبله إجابة أخرى برضو فيها حتة مش مظبوطة ربنا بيجربك عشان يسامحك تغيظ بصوا أخطأت ده أيوب بيتكلم ماذا أفعل لك يا رقيب الناس طب هروح منك فين أنت رقيب الناس يعني كل حاجة قدامك هتمسك عليا الغلط طبعا لو هتعد عليا الغلط طب أنا غلطان ما أقدرش أقول لك إني مش غلطان لماذا جعلتني عاصورا لنفسي يعني زي ما تقولوا كرهتني في نفسي لما بحس ان خطيتي هي سبب تجربتي انا مش طايق نفسي جعلتني عاصورا لنفسي يعني ليه كرهتني في نفسي حتى اكون على نفسي حملا على فكرة المسيح ما قالش ابدا ان تجربته عشان هو وحش لماذا لا تغفر ذنبي هو لازم تجربة عشان تسامحني ما تسامحني من غير تجربة ولا تزيل إثمي لأني الآن أضطجع في التراب تطلبني فلا أكون يعني قربت أموت من الوجع ساعتها مش هتلاقيني خالص خلي بالكم لما بتقول لواحد معلش التجربة دي عشان تشيل ذنوبك التعبير ده مش مسيحي لأنه يتعارض مع مفهوم الإيه الفداء ودم المسيح احنا الخطية بتتشال لأن المسيح شالها مش لأنك انت دفعت تمنها بالغلب اللي شفته في الدنيا ده مفهوم مش مسيحي فلو كانت التجربة تنقي الإنسان تجهزه للسماء لسه بعد الظهر هنقول أمال الإجابة الإجابات المظبوطة إيه هنقول بس أنا عمال أقول إجابات نقص إجابات غير معزة إجابات غير شافية فلو قلت لواحد التجربة دي هتسامح لك على اللي فات كله ممكن يتغاظ من نفسه جدا انه غلط ويتغاظ من ربنا انه مش راضي يسامحه برحمه يبقى كده مفيش رحمة بقى ما أنا بتزال تمن لكل اللي عملته فين الرحمة بقى ما تقولوليش ربنا رحيم خلي بالكم هي ت... الإجابة دي تمشي مع التفكير البشري يعني إيه دايما الواحد يقول ما أنا غلطت كتير فمش غريب اللي بيحصل هنا عاوزين نميز بحكمة بين حاجة في واحد متواضع لما تجيلي تجربة يقول أنا استاهل كونه قالها برضا حلو بس انت ما تقولهالوش ما تقولوش انت تستاهل لكن هو ممكن بنفسية المتواضع يقول ايه انا استاهل اكتر من كده لان انا ياما غلطت كتير فما يبقاش مستكتر على نفسه التجربة بحكم احساسه بالذنب لكن انت اللي تقول له في وشه انت تستاهل لانك غلطت كتير لا دي توجعه قوي خلي بالكم في بعض الإجابات أنت ما بتوصلش منها إلا أنك كرهت المجرب في نفسه لما بتحمله مسؤولية التجربة اللي هو فيها زهقته من عيشته وهنا على فكرة يا جماعة زي الدكتور الشاطر اللي بيحسب الدواء بالذات يعني كان عندي واحد لخبط كتير وبيته ضاع وبعدين جاي يقول لي ليه ربنا عمل فيه ده كله قلت له لا استنى بقى انت كل اللي انت عملته ده وجاي تقول ان ربنا اللي عمل فيك وخلى البيت يخرب قال لي لا معاك حق انا بس من وجعي بقول كده قلت له لا لازم برضو الواحد يعترف انه متسبب هنا في الحالة دي هو كان متسبب لخبط كتير ولخبط لخبطة زيادة ومراته سامحته كم مرة وبعدين ما ما قدرتش فلما يجي بعد ده كله يقول ربنا أصله خرب لي البيت لا لا لا استنى بقى عشان كده بقول لكم في الإرشاد عاوزة تتحسب لو هو مكسور ما أقولوش أنت سبب بلاويك كلها هو منهار ربنا رحمته واسعة ربنا عاوز يدخلك السماء ما تبصش ورا لكن لو لقيته بيكابر وربنا هو اللي عامل كل حاجة غلط وأنا لا أنت مش بريء بقى بس لازم نوزنها كده بميزان الذهب مين يتقال له إيه مش كل واحد يتقال له زي التاني إجابة أخرى من الإجابات الصح لكن مش دايما مريح الله قاضي عادل يا وجع القلب قالها برضو واحد من أصحاب أيوب هل الله يعوج القضاء أنت هتطلع ربنا إيه مش عادل ولا إيه أو القدير يعكس الحق يعني اللي حصل ده حق اللي حصل ده قضاء مظبوط طب ده قلبه محروق على عياله طب هو مش مقتنع لأنه شايف أشرار ولاد هم ماتوش ما هو برضه دماغه مش راضية تسكت إذا الإجابة اللي قالوها أصحابهم برضه مستفزة إذ أخطأ إليه بنوك يا نهاري دفعهم ليد معصيتهم ده كأنك بتقول لواحد ابنه مات معلش ابنك وحش وراح جهنم يلا ربنا معاك طب يعمل ايه دلوقتي ده الحاجة الوحيدة اللي تصبر أي حد إن الغالي ده دخل السماء لكن أنت بتقول له هم غلطوا خدوا حقهم إحنا ما سمعناش إن العيال وحشة خالص سفر أيوب بيقول العيال متربية أحسن تربية وبيقدم عنهم ذبايح وبيخافوا ربنا وبيحبوا بعض جدا كأخوات عيلة مثالية يعني عيلة ما فيهاش غلطة طب فطبعا لما واحد يقول له لا ما كل واحد بياخد حق عمله فعيالك غلطوا نهارك اسود لا كده يبقى انت ضيعت ابديتهم كمان دي من اصعب الاجابات اللي لواحد غير روحاني يقولها فيتعب اللي قصاده جدا لكن شيء من الحق بمعنى ايه قد يكون في بعض المواقف الله قاضي عادل وواحد مفتري وخد جزاء وحش لكن دي ما تتقالش خالص في حالة أيوب ما تنطبقش الحتة دي عليه لأن ولاده ما كانوش وحشين أحيانا نضطر ما نجيبش سيرة العدل الإلهي مع التعبان قوي والمجرب لأن هو فاهمها ضمنيا عشان كده تاني بقول مش كل حقيقة تتقال في كل وقت مش كل شخص يستقبل نفس الإجابة لازم تتكلم عن رحمة ربنا في وقت وأحيانا شخص تاني تضطر تكلمه عن عدل الله لكن الله قاضي عادل طبعا قاضي عادل من ضمن الإجابات اللي, اللي وجعته برضو هكذا سبل كل الناسين الله ورجاء الفاجر يخيب طلعت ناسي ربنا وفاجر ده ايه الاصدقاء دول فعلا كلام صعب جدا متخيلين واحد بيقول له ما هو انت لازم رجائك يخيب لانك فاجر والراجل كان بيقول بعدها ده انا ده انا عهدا قطعت لعيني لا اتطلع في عذراء يعني ايوب من طهرته كان يستغلط نفسه لو بص بصه وحش من قبل ما يسمع المسيح بعدها ب 1800 سنه من نظر الى امراه ليشتهيه يعني عايش بمثاليات عهد جديد في زمن سحيق إلى هذه الدرجة وبعدين الراجل يقول له فاجر كلام صعب الإجابة الناقصة تزيد عدد الملحدين معلش أنا بحب الشعار ده الإجابة الناقصة تزيد عدد الملحدين بمعنى إيه في شاب يبقى متشكك يسأل سؤال ياخد إجابة ناقصة يزداد اقتناعا بأن ربنا مش موجود مرة واحد قال لي من كتر ما قالوا لي إجابات فارغة تأكدت إن شكي في محله وإن هما بيضحكوا علينا يبقى الغلط فين؟ في الإجابات هو عنده شك مش داخل بنية الإلحاد لكن كل ما يسأل يجيبوا له إجابة خايبة ناقصة مش مريحة ويسأل حد تاني نفس الشغلة دي خلاص يبقى أنتوا بقى بتسرحوا بالناس فعلا وتضحكوا عليهم إجابة أخرى برضو غير معزية وغير كافية ربنا حر يعمل اللي هو عاوزه هدي تولع بقى في الواحد يا ربنا حر طب خلقني ليه بدل خلقني يبهدلني منه حر هو حكيم القلب وشديد القوة من تصلب عليه فسلم المزحزح الجبال ولا تعلم الذي يقلبها في غضبه المزعزع الأرض من مقرها فتتزلزل أعمدتها الآمر الشمس فلا تشرق ويختم على النجوم هو كل اللي قاله صح ربنا قادر وحر بس انت لما تقول لي ربنا حر يعني يزل في البشر ودي تريحني وانا موجوع وعاوزني بعد كده اعبده وعاوزني احبه احبه ازاي اذا كان حريته معناها يدوس عليا براحته مفيش حاجه اسمها كده هو الله حر ايوه حر بس الله محبه قبل ما يكون حر فتحكمه محبته في حريته ما بيعملش غير كل الخير لكن لما تقول الله حر بس دي نص الحقيقه ايوه طبعا ربنا حر يعمل اللي هو عاوزه بس هو ايه اللي عاوزه يريد ان الجميع يخلصون إذا خطف من يرده ومن يقول له ماذا تفعل تصور حد بيقول لك كده مين يقدر يقول ربنا بتعمل ايه تغيظ انا مش شايف غير انها تغيظ لو فكرتوا فيها طب انا عاوز اقول له لا مالكش حق لا مش مسموح لك كأن واحد بقى يقول يعني هو كامل الحرية وانا ناقص حرية فيتشطر عليا يعني هو ما بيتحاسبش وانا بتحاسب هي دي الحرية هو ده المحبة طب يا ريتني كنت انا ربنا وكان هو انسان كنت انا كنت ابقى رحيم بيه شويه عن كده مره واحد قال لي كده قال لي ما نقلب المواقع ما بقى انا ربنا وهو انسان هطلع اطيب منه معلش انا بقول لكم موجة الالحاد ماشيه ازاي اللي بت... اللي تعبانين من سؤال ليه الوجع لو ما جاوبناش بحب وما جاوبناش بحكمه وبكينا معاهم وقلنا في لحظه مش عارف مش غلط على فكرة إجابة مش عارف دي هتلاقوا أهم إجابة اللي هي بطلوا فتاوي يعني لأنه فعلا ما أبعد أحكامه عن الفحص إجابة أخرى قول زي ما تقول كلامك مش هيغير حاجة برضو سمعتها مرة كنت بعزي في بيت وبعدين أرملة جوزها مشي بدري شاب صغير واتخطف وبعدين جاية خالتها بقى تقول لها ايه يا بنت الكلام اللي بتقوليه ده لا هيودي ولا تجيب خلاص اللي حصل حصل كنت عاوز اقول لها ايه اللي جايبك الساعه دي بس ايه في كلامك حكمه ممكن تريح طب حتى سيبيها تقول تعبانه لازم تقول اللي جواها لكن كلامك يعني حتى الكلام ممنوع فهنا قالوا حاجة شبه كده الله لا يرد غضبه ينحني تحت أعوان رهب كم بالأقل أنا أجاوبه وأختار كلامي معه لأني وإن تبررت لا أجاوب بل أسترحم دياني يعني حتى لو أنا معايا حق ما أقدرش أجاوبه لو دعوت فاستجاب لي لما, لما أمنت به بأنه سمع صوتي ذاك الذي يسحقني بالعاصفة ويكسر جروحي بلا سبب ده كان ردا على حد قال له مهما قلت مفيش فايدة قال طب أعمل إيه طيب بيسحقني بلا سبب بلا سبب يعني أنا مش شايف إن في سبب للي حصل وبعدين لما بتكلم ما بيردش عليا حتى ما بيقوليش وفضل ربنا ساكت شوية فكرة اللي حصل حصل أيوة بس هي الجملة متعبة برضه هي كلمة حقيقية بس بتوجع اللي حصل حصل ماشي بس انا ما ارتحتش او القرار الالهي ما بيتغيرش ربنا اصدر قرار ده امر خلاص ما بيرجعش فيه بعدين بقى برضو كلام يغيظ مش كلام مريح وطبعا لما بيطلع بقى شاب من اياهم الحلوين دول غصب عنه بيقول طب انا كده مش بختار لنفسي تقولوا عليا مخير بعد ده كله انا مسير طبعا مسير تضحكوا عليا انا ما اخترتش لنفسي الظروف دي ولا النهاية دي ولا العذاب ده إذا الناس تعبانة من الإجابات الناقصة أرجع تاني وأقول لا زال السؤال معلق ليه؟ ليه يا رب بتعمل كده؟ ليه معايا أنا بالذات يحصل كده؟ أنا براجع في 12 إجابة قلناهم من كلمات أيوب وأصحابه إجابات كلها لم تعطي عزاء لأيوب اللي حصل حصل ربنا حر في اللي بيعمله ربنا قاضي عادل أنت السبب في اللي حصل آه، كلنا لها الدنيا كده شد حيلك آه، ما تحرقش روحك بالغيظ اللي فيك مش هتستفيد الحقيقة ولا كلمة من الكلام ده اللي أغلب الناس بتقوله للأسف كلام مفيد يا ترى بقى ايه هو ايه الكلام المفيد اللي هنسمعه في اخر عشر اصحاحات بعد الظهر لإلهنا كل مجد وكرم